مرقس الرسول كان يعرفه كويس وزي ما ذكر في انجيله ان هو كان ابو اتنين الكسندروس وروفس يقول ان سمعان ده كان جاي من الحقل ولسه داخل على باب المدينه الحاجه العجيبه انه ليه جاي من الحقل قد يكون هناك احتمالين المفروض ان اليوم ده اليوم اللي هيذبح فيه خروف الايه الفصح فمفروض ان ما يكونش حد مشغول بحاجه تانية كله بيجهز للفصح لكن سمعان ده كان في الحقل وراجع داخل المدينه قد يكون ادى شغله وراجع بسرعه قبل الساعه 12 او على الساعه 12 علشان يستعد لعمل الفصح او قد يكون ان هو كان مبيت فعلا في الحق على اساس ان اورشليم في وقت عيد الفصح بتبقى مزدحمه بالناس وهو ملقاش مكان يبات فيه فكانوا بيعمل له خيمه او مظله وبيباتوا في الحقول لكن شوفوا التعبيرات اللي اتقالت امسكوه ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع ثلاث كلمات امسكوه يعني امسكوه عنوه بقوه ووضعوا عليه الصليب يعني غصب ايه عنه عشان كده متى ومرقس يستخدموا كلمه سخروه السخرة دي يعني ايه اكراه على عمل شيء الانسان مش عايز يعمله واكراه انه يعمل كده بلا مقابل يعني يعمل كده غصب عنه ومش هياخد حاجة قد يكون لونه الاسمر لانه من شمال افريقيا اثرهم ان هم يشيلوه الصليب انهم افتكروه عبد كحسب الأف... الافارقه بيبقى لونهم اسود حتى ان هو بيتذكر احتمال في سفر أعمال الرسل صح 13 سمعان الذي من النيجر أو سمعان الأسود قد يكون منظره أنه كان مفتول العضلات هو اللي شافهم أن هم يخلوه أو يكلفوه أو يسخروه أنه يحمل سرير المسيح لكن يا ترى هل هو حظه العاثر أو الصدفة حظه أو الصدفة أو نصيبه هي اللي خلته يشيل الصليب ولا الترتيب الالهي هو اللي خلاه يشيل الصليب خدوا بالكم ليحمله خلف يسوع ده الوحيد اللي نفذ وصيه المسيح حرفيا المسيح قال من اراد ان ياتي ورائي فليحمل صليبي خلفي ويتبعني يسير ورائي ويتبعني مفيش حد من التلاميذ عملها حرفيا التلاميذ عملوها معنويا لكن سمعان القيرواني هو الوحيد اللي نفذ الوصية فعليا ليحمله خلف يسوع هو كان في طريقه إلى أورشليم ومفيش في ذهنه على الإطلاق موضوع موكب المسيح وهو ملوش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحكم الصلب ولا بالمسيح لو كان تأخر دقيقة أو تقدم دقيقة كان ممكن فاتت عليه الموضوع ده وما تفخرش فيه وما التقاش بهذا الموكب لكن في واقع الأمر الموضوع ما كانش حظ ولا صدفة يمكن لو واحد منا كان لعن الحظ دهوت والصدفة دهيت لكن اكتشف سمعان بعد كده ان ده كان ترتيب ازلي الهي مترتب له انه ياخد هذا المجد وانه ياخد هذه الكرامه انه يكون هو اللي شال الصليب خلف المسيح هنشوف الصليب ده غير فيه قد ايه ايه اللي دفع الجنود ان هم يشيلوا سمعان القيروان الصليب ما هوش شفقة على المسيح طبعا لان الجنود دول الرومان بالذات كانوا يشتهروا بالسادزم او السادية ان هم يتشفوا ويبقوا مبسوطين جدا لما يعذبوا اللي قدامهم فما هوش شفقة على المسيح ولكن هو كان رغبة في إنجاز المهمة وتخليص موضوع الصلب ده بأسرع ما يمكن عشان يقعدوا يتبسطوا وياخدوا مزاجهم يعني لكن واضح طبعا أن المسيح ما كانش قادر يشيل الصليب وأن المسيح زي ما بيقول التقليد وقع ثلاث مرات تحت تقل الصليب حاجة العجيبة كيف أن المسيح ناء تحت حمل الصليب زي المسيح تعب وقع تحت حمل الصليب وهو اللي بيقول عليه بولس في العبرانيين حامل كل الاشياء بكلمه قدرته المسيح اللي حامل كل الاشياء اللي حامل الكون ده كله الخليقة كلها السمائية والأرضية حامل كل الأشياء بكلمة قدرته إزاي ما قدرش يشيل الصليب أو وقع تحت ثقل الصليب ده يورينا ان ناسوت المسيح جسده كان ناسوت حقيقي فعلا وان اللاهوت ما خففش اي شيء من الام الناسوت مش زي ما بعض الناس قالوا ان دي تمثيليه لا ده كانت الام المسيح الام ايه حقيقيه عشان كده بنشوف المسيح برغم ان هو ابن الله وكله ملء اللاهوت لكن في نفس الوقت هو ابن الانسان وله كمال الايه الناسوت مش بس في الصليب بنشوفه بيشتد جوعه وهو الذي اطعم الجماهير فين في البريه ده هو اللي بيقود كل الخليقه من نعمته هو جاع عطش وهو اللي بيفيض ينبوع ماء حي نام وهو اللي نيم الرياح وسكت الرياح نادى على المتعبين وثقيل الاحمال وقال لهم انا اريحكم وهو اللي تعب تحت حمل الايه الصليب قال للتلاميذ لما سالوه عن الساعه اللي هيجي فيها مجيئه التاني قال لهم لا اعلم ولا ابن الانسان يعلم والناس بتقول ازاي هو مش عارف المسيح بيتكلم بكامل ايه ناسوته لانه انسان حقيقي اللاهوت ما تدخلش في الناسوت اي شيء عشان كده بيقول لاهوته اتحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير لا اللاهوت غير في الناسوت ولا الناسوت غير في اللاهوت اتحاد كامل عشان كده قال لم يعلم الساعه بالرغم ان هو قال كل تفاصيل الساعة وكل علامات الساعة وهو اللي قال كل ما للآب فهو لي فهنا بنشوف ان المسيح كانت آلامه آلام حقيقية على رأي ممثل ألماني كان بيمثل قصة الصليب فأصر ان هو يشيل صليب حقيقي بنفس الوزن والتقل اللي هو حوالي 50 كيلو جرام فقالوا له طب ما احنا ممكن نعمل لك ماكيت كبير ضخم لكن من مادة خفيفة ايه اللي هيخليك تضطر كده انك تشيل التقل ده فقال لهم ينبغي اني احس بنفس الالم اللي المسيح حسه على حقيقته علشان اكون في الوضع الصحيح وانا بظهر هذه الالام للناس طبعا احنا حولنا الصليب لمجرد انه يكون شويه صلبان من جلد او من خشب رقيق او من ذهب لكن الام الصليب الام ربنا كانت لا تدرك فعلا محدش يقدر يحتويها او يدركها او يقدرها اخشى اقول ان احنا من كتر ما اعتدنا ان احنا نشوف منظر الصليب ما بقيناش نشعر بألم الصليب ولا بنقدر هذه الآلام من كتر ما حضرنا من أسبوع آلام وتعودنا زي ما بيقولوا تيسنا يعني ومن كتر ما بنشوف صور الصلبان ومنظر الصلبوت خلاص ما بقاش الموضوع يفرق معانا لكن الموضوع ما كانش كده احنا دلوقتي بنحط الصلبوت ونحط ورد وزينة ويرشوا لنا كولونيا وبرفان ومراوح وهوا و... لكن الوضع ما كانش كده الوضع كان عرق وتعب وألم وصراخ ومراره الوضع كان مؤلم جدا مش زي ما احنا بنحاول نزينه ايا كان المسيح ناء تحت ثقل الصليب فسخروا سمعان انه يشيل الصليب معاه او خلفه يا ترى ايه كانت مشاعر سمعان اول ما امروه بالسخره هل هي مشاعر الغضب قاعد يلعن الوقت والظروف وانا ايه اللي جابني لانه غالبا كان جاي من بلده القيروان علشان يقضي عيد الفصح ويتبسط ويتمتع ويزور اورشليم فوجئ بالدربكه اللي حصلت على دماغه دي كلها قعد يشتم في نفسه ويشتم في الظروف ويشتم في الرومان ويشتم في اليهود ويشتم في كل حاجه مشاعر غضب قد يكون وهو معذور او مشاعر شفقه على المسيح قد يكون في خليط ما بين مشاعر غضب ومشاعر الشفقه لكن في واقع الامر بعد ما شال الصليب ورا المسيح ضاعت كل انفعالاته وهو بيبص الى ذلك المتالم الاعظم ضاعت كل الامه وضاعت كل احزانه وكل انفعالاته لما بص المنظر المسيح قد ايه مشي شايل محدش عارف لكن اللي نعرفه كويس جدا ان علاقة سمعان القيرواني بدأت مع المسيح من لحظة ما شال الصليب بدأت بآلام السخرة وما أكثر الناس اللي بتبتدي معرفتها الحقيقية مع المسيح من نقطة الألم يمكن أيوب اللي قال على ربنا بسمع الأذن سمعت عنك كنت بسمع عنك كتير لكن دلوقتي رأت عيناي شافوا امتى لما دخل وسط الايه الألم احنا ساعات كتيرة بنرفض الألم بينما ممكن ان الألم ده يكون هو سر المجد بتاعنا قد يكون الألم اللي ربنا بيبعته ليا هو ده بداية العلاقة الحقيقية بيني وبين المسيح على رأي شاب لسه يعني في مقتبل شبابه كده طلع للحياة العملية فجه يقول للواحد حكيم شوف أنا عايزك تفكر لي في شغلانة سهلة مريحة ما فيهاش تعب لا فيها مجهود عضلي ولا فيها مجهود ذهني ولا فيها مجهود انفعالي عايز حاجة مريحة كده فبص وقال له كده يعني قال له نعرف مكان واحد تلاقي فيه الحاجات دي كلها قال له فين قال له في القبر الحياة في القبر هي اللي تديك حياة لا فيها انفعال ولا تفكير ولا مجهود عضلي لكن كل ما يتعلق بالحياة هو فيه صعب ألم شقاء الألم بداية علاقتنا بربنا ما تهربوش منه أو ما تنزعجوش منه ما تتذمروش عليه لأن الألم بالرغم من أنه حقيقة مؤلمة لكن في واقع الأمر هو وقتي بيقعد وقت صغير زي ما بيقول بولس الرسول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي خفة ضيقتنا الوقتية تحوش لنا ثقل مجد أبدي وقتي مقابل أبدي وخفة مقابل ثقل وألم مقابل مجد عشان كده مجد السخرة هو اللي بيعد الإنسان للخلود حمل سمعان في الأول وهو بيتضرر وبيرفض وغضبان لكن الحاجة العجيبة إنه بعد ما مشي مع المسيح ارتبط بالصليب وصار يحمل صليبه كل يوم ونعرف بعد كده انه هو ومراته وولاده الاثنين امنوا بالمسيح وكانوا من ضمن الناس العاملين جدا في كنيسة أنطاكيا وفي كنيسة روميا روفس وسكان والكسندروس ولاده الاثنين وامهم روفس وامه يذكرهم بولس في رسالة روميا والكسندروس وروفس يذكرهم مرقس في انجيله شارية بقى صار انه يحمل الصليب ده كل يوم ويتبع المسيح لانه ارتبط بالصليب وتبعه جمهور كثير من الشعب والنساء اللاتي كنا يلطمن ايضا وينحن عليه فالتفت اليهن يسوع وقال يا بنات اورشليم لا تبكين علي بل ابكين على انفسكن وعلى اولادكن لأنه هذا أيام تأتي يقول فيها يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معهم موقف النساء ده موقف عجيب جدا والحاجة العجيبة ان النساء اللي بيرطمن وينحن دول المسيح سماهم بنات مين يختلفوا عن نساء الجليل نساء الجليل اللي هم مين مريم امه ومريم المجدليه ومريم زوجة كلوبا دول اللي كانوا معاه من اول الرحله لكن الكلام ده كان بيوجهه لبنات اورشليم الحاجه الملفته للنظر ان هنا موقف خالد للمراه سواء في زوجة بيلاطس اللي وقفت وشهدت مع المسيح وقالت اياك وذاك البار وموقف نساء الجليل اللي فضلوا تابعين للمسيح لاخر لحظه وموقف بنات اورشليم اللي اشفقوا على المسيح وبكوا على المسيح بعكس الاخرين اللي كانوا بيستهزئوا بمين بالمسيح النساء ظهروا في الموقف ده بينما في الصليب لم يظهر رجل واحد بجنب المسيح حتى يوحنا ما اتكلمش ده الوحيد اللي كان مع المسيح عند الصليب وكان كل الباقي ضد المسيح وكل الرجاله كانوا بيستهزئوا بالمسيح السيدات هم اللي اظهروا تعاطف معاه علنا هل بكده كانت المراه بتعوض ما فعلته حواء في جنه عدن انها تقف بجانب المسيح حتى في اللحظات الاخيره وعلنا بينما الكل بيستهزئ بيه لكن ايا كان الموقف المسيح وجه الدموع بتاعتهم قال لهم لا انا مش محتاج للشفقه البشريه لكن وجهوها انكم تبكوا على انفسكم وعلى اولادكم دموع التوبه المسيح مش عايز دموع شفقه ولا دموع اعجاب لكن عايز دموع توبه صادقه وطلب خلاص ابكوا على انفسكن علشان تتوبوا ومش على انفسكن وبس وعلى اولادكن ودور المراه انها مش تخلص نفسها فقط لكن تخلص اولادها ايضا انها تبكي على اولادها وعلى الاجيال بتاعتها المسيح مش عايز زي ما بنعمل في اسبوع الالام مجرد اعجاب او تاثر او شفقه لكن المسيح عايزنا نتحد بيه في توبه حقيقيه المسيح مش عايزنا نتكلم عنه شوية كلام حلوين لكن المسيح عايزنا ان احنا نعيشه عشان كده لنبكي الى زمان فنفرح الى الابد المسيح وجه كده نظر بنات اورشليم وابتدى بقى يمارس وظيفته كنبي يتنبأ ويقول لهم لأنه هوذا أيام تأتي الأيام دي جاية وابتدى يقول النبوة كنبي يقولون فيها طوبى للعواقر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم تردع المسيح ما اهتمش بنفسه ولا بحالته ولا بآلامه لكن اهتم ان يوجه الآخرين للصح فابتدى يتكلم عن خراب أورشليم اللي هيتم سنة سبعين وفي الوقت نفسه إشارة لخراب العالم اللي هيتم فين؟ في الدينونة اليهود كانوا بيفرحوا جدا بالنسل يحبوا يخلفوا وكان النسل علامة رضا الله عليهم عارفين العاقر كانت تبقى زمان ايه شعار فالمسيح شقلب الوضع طوب اللي كان عندها علامة الايه العار اللي هي العاقر واللي ما رضعتش لا اللي حبلت ولا اللي ولدت ولا اللي رضعت وتكلم بشدة عن اللي حبلت وولدت ورضعت اللي كان محسوب لعنة هيكون بركة بل تطويب طوبة طبعا لأن المسيح تنبأ وكان بيعلن عن الشدة والضيق والألم والجوع والوباء والسيف والخطر اللي هيبقى في خراب اورشليم وده فعلا تم لدرجه ان الامهات الحنائن زي ما بيقول ارميه طبخوا بايديهم اولادهم عشان ياكلوا وكانت الاولاد دول يعتبروا ثقل على الامهات اللي بتحاول تهرب من الموت لدرجه ان هم حينئذ يبتدئون يقولون للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا يعني فضلوا الموت الفجائي يعني موتة نخلص فيها بسرعة على ان احنا نموت ببطء من الجوع والخوف والوباء والمرض والخطر والألم فالمسيح مارس وظيفته كنبي ولم يمر هذا الجيل حتى تم هذا سنة سبعين ميلادية وبعدين قال لهم لأنه إن كانوا بالعود الرطب الرطب يعني إيه الأخضر اللي فيه مية اللي فيه حياة يفعلون هذا العود الراتب اللي فيه حياة مش ممكن يرموه للموت ده لسه فيه ايه حياة المسيح طبعا هو العود الايه الراتب اللي فيه الحياة عملوا فيه كده فماذا يكون باليابس اليابس ده يعني اللي ناشف اللي ما فيهوش اي حياة تعرفين ان النار تمسك في العود الناشف بسرعة يولعوا النار في الحطب الناشف لكن ما يولعوهوش في الحطب الطري لان النار ما تاكلهوش فهو عايز يقول لهم اذا كانوا ولعوا في الطري يبقى مش هيولعوا في اليابس عايز يقول لهم عن مدى الخطوره اللي جايه الماء اليابس اللي هو ميت الذي لا يستحق الحياه والوجود هيعملوا فيه ايه ده اللي هو انا بينما المسيح هو العود الرطب عشان كده وكأن المسيح بيقول إذا كانوا عملوا كده في البريء طب المجرم بقى هيعملوا فيه إيه؟ وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتلا معه. اثنين مذنبين أو اثنين لصوص علشان تتم الآية اللي جت في أشعية وأحصي مع أثمة. وكان الموضوع ده مقصود طبعا إن هم يسخروا من المسيح ازيد عشان كده حطوه بين اللصوص او حطوه على مستوى اللصوص واللصوص دول غالبا ما كانوا زملاء باراباس اللي هو كان زعيمهم ولما مضوا به الى الموضع الذي يدعى جمجمه صلبوه هناك مع المذنبين واحد عن يمينه والاخر عن يساره في اسباب كتيره بتتقال على ليه سبب هذا الموضع موضع الجمجمه لانه يقال ان جمجمه ادم مدفونه فيه والمسيح اتصلب فوقيها الصخره نفسها على شكل جمجمه والصخره دي موجوده لحد دلوقتي في كنيسه الصليب والقيامه واللي راح هناك يشوفها متشققه من تحت نتيجه الزلزال اللي حصل على الصليب التشققات دي موجوده وفوق الصخره دي في المكان اللي كان موجود فيه الصليب محوطينه بذهب وعاملين عليه مسبح وفوق الصليب موجود والموضع ده ايضا يقال ان كان الموضع اللي بيصلبوا فيه كل المحكوم عليهم بالصلب فكان يحتوي على جماجم كتيره ده سبب تسميه جمجمه لكن باللغه العبرانيه جلجثه او الاقرانيون او باللغه اللاتينيه كالفري اللي منها اللغه الانجليزيه برضه خدتها الوضع بتاع اي انسان مصلوب عادي ان هو وصل الى حد اليأس خلاص اتسمر واتدق واتعلق على الصليب فكان الحاجة الآلام اللي بيرد بيها على اللي حواليه أي واحد مصلوب عادي يعني كان بيلجأ بقى إن هو يقعد بعد ما اترفع على الصليب وبعد ما يتسمر إنه يقعد يسب ويلعن ويشتم ويتف على اللي حواليه يلعن اليوم اللي اتولد فيه ويشتم اللي حكموه ويسب في اللي صلبوه ويشتم ويتف على كل اللي بيتفرجوا عليه لانه كان بيوصل الى يأس شديد خلاص بقى يعني هم هيعملوا فيه بعد كده ايه فمن شدة الألم كان كتير منهم بيصل إلى حد الجنون ومن كتر السب اللي بيشتموه كانوا ساعات يضطروا إن يقطعوا لهم لسانتهم فلاحظوا الكلام ده حاصل حوالين المسيح بينما المسيح كان موقفه حاجة تانية خالص فقال يسوع يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وهو مطلوب ما بين اللصين كمخلص بين الهالكين وكطبيب بين المرضى وكبار بين الخطاة وبالرغم كل الوضع السيء اللي موجود لكن كانت كلمة المسيح مخالفة لكل اللي كانوا بيتكلموا حواليه يا أبتاه وهتلاحظوا أن المسيح نطق بسبع كلمات على الصليب ابتداهم بيا أبتاه وأنهاهم بيا أبتاه يا أبتاه اغفر لهم وأنهاهم الكلمة السبعة يا أبتاه في يديك أستودع روحي كأن المسيح ما كانش باصص لحاجة إلا للآب لأن هو ده الثمن اللي ارتضاه الإيه؟ الآب أطاع حتى الموت موت الصليب اغفر لهم الصلاة الشفاعية التي خرجت من هذا الشفيع الأعظم أو المتألم الأعظم من أجل البشرية وبكده تمت نبوة أشعية بردك 53 هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين كان شفاعة المسيح من أجل المذنبين اغفر لمين اغفر للتلاميذ اللي خانوا واللي أنكروا واللي هربوا ولا اغفر للحكام اللي حكموا عليا ظلم ولا للجمهور اللي اتخلى ولا للصالبين اللي دقوا المسامير ولا للمستهزئين اللي استهزئوا ولا للمتفرجين اللي واقفين يتفرجوا الله طلب الغفران لأجل كل البشرية لكن هل كل البشرية تمتعت بالغفران سؤال مهم جدا المسيح ادى عذر للبشرية لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون وطلب غفران على أساس الدم المسفوك لكن مين اللي اتمتع بالغفران مين اللي صدق وآمن ومد إيده وخد اللي قبل المسيح هو اللي اتمتع بالغفران عشان كده سؤال مهم جدا لكل انسان في يوم الجمعه العظيمه يساله لنفسه وهو بيسمع العباره اللي قالها المسيح يا ابتاه اغفر لهم يا ترى انا متمتع بالغفران ولا لا حاسس ان المسيح اداني ضمير غير مثقل وان دم المسيح يغفر كل خطيه ويطهر من كل اثم ومتمتع بالغفران ولا لسه عندي احساس بعقده الذنب او الشعور بالنقص او بعدم الاستحقاق ولما نسمع العباره دي من فضلكم مش معناها بس ان احنا نتمتع بالغفران لكن كمان نمتع الاخرين بالغفران مفيش اي معنى انك تبقى حاضر اسبوع الالام كله من اوله لاخره وتسمع المسيح بيقول اغفر لهم وانت مش غافر لاخوك تعمل ايه تضحك على مين عشان كده محدش يقدر يخرج من اسبوع الالام الا وهو غافل للكل حتى مهما كانوا عملوا فيك مش هيكونوا عملوا اكتر من اللي عملوه في المسيح لازم نغفر ده مش اختيار وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها هنا لوقا بيدمغ الحوادث ما بيقولهاش بتفصيل لأن ذكرت قبل كده في إنجيل مرقس وفي إنجيل متى طبعا عشان تتم النبوات اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين خلص اخرين فليخلص نفسه ان كان هو المسيح مختار الله المسيح ده من لقب من ضمن القابه انه مختار الله اذا كان ربنا سر بيه او ربنا عايزه فلينقذه اتكل على الله فلينجيه ثلاث مجموعات استهزأوا بالمسيح وقالوا نفس العبارة أول مجموعة الشعب اللي واقف تاني مجموعة الجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا كنوع من التخدير لكن المسيح مرضيش ياخده المسيخ خد الخل في الآخر علشان يتم بالنبوة لما قال أنا عطشان قائلين إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك العبارة الأولانية بتاعت الشعب خلص آخرين مش بيقول على نفسه إنه مخلص طب يخلص عبارة الجند مش بيقول على نفسه ملك طب يخلص نفسه عشان نؤمن إن هو ملك وكان واحد من المذنبين ثالث المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا ثلاثة طلبوا الخلاص خلص لكن المسيح ما نفذش الخلاص اللي في ذهنهم هم ارادوا انه يسخروا منه ولكن في سخريتهم اعترفوا فعلا بانه مخلص لانه خلص اخرين خلص لعازر من الموت وابنة ييروس وابنة يايين وخلص من المرض وخلص من الجوع وخلص من الهلاك ال- بتاع البحر فهو مخلص أرادوا يسخروا لكن كان في سخريتهم شهادة ليه أنه مخلص زي ما قالوا عليه السامرين للسامرية نؤمن أن هذا هو مخلص العالم بالحقيقة بس نسيوا حاجة مهمة جدا أن المسيح جاء لا ليخلص نفسه لأن هو غير محتاج للخلاص ولكن جاء ليخلص الآخرين كلمة انزل من على الصليب الكل بيطلبها لأن العالم يرفض الصليب الناس كلها عايزة تنزل من على الصليب الشيطان عايز ينزل من على الصليب بنهرب من الصليب بس المسيح رفض انه ينزل مش لانه لا يقدر بل لانه لا يريد ان ينزل لانه يريد ان يخلص كان واقف رؤساء يسخرون مع الشعب خلص آخرين إن كان هو المسيح مختار الله فلينزل حاجة عجيبة جدا قدرة أئمة الدين أو الرؤساء الدينيين على التلاعب بالدين زي ما هم عايزين بالالتواء وفق أغراضهم وأهدافهم عشان يعملوا اللي هم عايزينه ويثبتوا اللي هم عايزينه ما يخلص لو هو مخلص التهمتين اللي اتحكم عليهم بالموت على السيد المسيح كانوا هما اول حاجه التجديف لانه قال ان هو ابن الله دي التهمه الدينيه طب والتهمه التهمه المدنيه لا ما دي ما ثبتتش انه ملك اسرائيل عشان كده مسكوا له بقى الجند وقالوا له كنت انت فعلا بقى ملك اسرائيل انزل ورينا شطارتك بالرغم من ان الشعب والمسيح داخل لاورشليم قالوا اوصلنا ملك اسرائيل يعني اعترفوا ان هو ملك اسرائيل وكان عنوان مكتوب فوقه باحرف اليونانيه اليونانيه دي كانت لغه العلم والثقافه والحكمه ورومانيه اللي هي اللاتينيه دي لغه الحكم او الدوله او الامبراطوريه أو اللغة الرسمية والعبرانية دي لغة الدين اللغة الدينية هذا هو ملك اليهود وطبعا بيلاطس كتبها عشان يسخر من اليهود مش من المسيح عايز يقول لهم ادي ملككم اهو شوفوا انا عملت فيه ايه لان كان في كراهيه متبادله جدا ما بين اليهود وما بين بيلاطس طبعا في انجيل يوحنا هم رفضوا الكلام ده وقالوا له هو اكتب هو قال كده فقال لهم اللي انا كتبته كتبته وما رضيش يعبره لكن نيجي بقى للص اللي على الشمال وكان عنوان المكتوب ف... وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا ان كنت انت المسيح فخلص نفسك وايانا فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس الحقيقة أن متى ومرقس بيذكروا ان اللصين الاتنين في الاول كان يعيرانه يعني اليمين والشمال كانوا بيعايروه لكن ما قالوش ان اليمين جدف هو طبعا اليمين في الاول ما كانش فاهم الموضوع فكان مشترك زي كل الناس زي بيقلد زي كل اللي حواليه كحاجه بيسلي بيها عن نفسه او يعني فيش غلبه فيها لكن الوضع اتغير بالنسبه لليمين قديس لوقا هو الوحيد اللي انفرد بالعباره اللي قالها اللص اليمين وايضا لوقا اللي انفرد بالعباره يا ابتاه اغفر لهم الوحيد اللي كتبها واللص اليمين قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك والمسيح رد عليه اليوم تكون معي في الفردوس ده القديس لوقا الوحيد اللي كتبها كل واحد من البشرين الأربعة قال كلام من كلام المسيح على الصليب لكن موقف اللص الشمال ده نركز عليه الأول اللص الشمال كان كل همه انه ينزل من على الصليب خلصني من البلوه اللي انا فيها دي ليه ربنا بيعمل معايا كده انا بالذات طب ما كان في الاف اللصوص غيري الناس كلها حراميه اشمعنى انا اللي اتصلبت الله بالنسبه له ما يعرفوش الا بمقدار ما يجنبه الله من المصايب او من المكاره او المآسي ايا كان تصرفه ايا كان سلوكه فينا ناس كتير بهذا المنطق طب يعني انا عملت ايه ما كل الناس بتعمل اللي انا بعمله اشمعنى انا يعني اللي اتحكم ع- يتحكم عليا او انا تجيلي المصيبه دهيت فكل همه انه كان ينزل من على الصليب عشان يرجع لحياته الاولانيه مره تانية ينزل من على الصليب عشان يعيش زي ما كان عايش الكل كان بيقول للمسيح انزل انزل انزل انزل لكن يا ترى لو كان المسيح نزل فعلا كانوا امنوا بيه سؤال مهم جدا ويا ترى لو كان المسيح نزل فعلا هل كان ليهم خلاص حاجة الرائعة في المسيح وفي الله باستمرار في معاملاته معانا ان ربنا ما بيستجيبش ابدا لصلاة اي صلاة الانسان بيصليها لمجرد فقط انه يثبت للانسان انه قدير على الاستجابه يعني ما تفتكروش واحد يقعد يحمس ربنا او يزق في ربنا كده فيقوم ربنا يتحمس فايه فيحاول ان ربنا يعني يثبت ان هو قادر على الاستجابه فيدي الانسان اللي بيطلبه لا محدش يقدر يزق ربنا على كده ابدا مش ممكن ربنا يستجيب لمجرد انه يثبت ان هو قادر على الاستجابه لا ربنا فوق كده بكتير ربنا ما يستجبش للطلبه الا اذا كانت الطلبه دي فيها خلاص ايا كان نوع هذا الخلاص حتى لو خلاص ارضي لكن المسيح يقصد ان الخلاص الارضي ده يقودك للخلاص الابدي النزول من على الصليب اللي كان بيلح عليه كل البشر ده طلب كل العالم حتى الشيطان لكن البقاء على الصليب ده ما يقدرش عليه الا المسيح والانسان اللي بقى في المسيح عشان كده بولس قال مع المسيح صلبت لكن ما اقدرش اصلب لوحدي هم ربطوا ايمانهم بشر انزل واحنا نامن مش هنصدق الا لما تنزل الانسان اللي بيحاول يربط ايمانه بشروط مش هؤمن بوجودك الا تزدتني مش هصدق انك بتحبني الا اذا حققت لي الموضوع ده الانسان اللي بيربط ايمانه بشروط عمره ما هيامن حتى لو الشرط اتنفذ ليه طب ما هو المسيح قوم لهم لعازر قدام عينيهم وما امنوش هو نفسه قام ومع هذا ما امنوش الانسان اللي بيقعد يحط شروط علشان يامن ويصدق عمره ما هيامن لكن في وضع اخر كان ذلك اللص اليمين اللي التقليد بيقول لنا ان هو اسمه ديماس اللي الكنيسه اعتبرت اعتراف هذا اللص وطلبه للرحمه ده وصله الى قم قمه غفران المسيح قمه الغفران ازاء الاعتراف والايمان عشان كده خلت الكنيسة اعتراف هذا اللص إن شهودتها وتسبحتها دايما حتى في يوم أحزانها وفي يوم ألمها في يوم الجمعة العظيمة عشان كده من عمق الصليب خرج أول غفران من عمق الصليب خرج أول غفران وراح لمين؟ لأكبر خاطي اللي هو اللص اليمين وانفتح باب الفردوس اللي كان مغلق حوالي خمسة آلاف سنة من آدم لمجيء المسيح علشان يدخله ويكون أول من دخله ورا المسيح لص مش قديس لص مش قديس يكون لص هو اللي دخل أول واحد إلى الفردوس ده علشان يورينا فاعلية الدم المسفوك عنا على خشبة الصليب عشان ما حدش منا بعد كده يستكتر خطيته مهما كبرت خطيته أو كترت أو عظمت محدش فينا يستكتر خطيته على دم المسيح لكن كل واحد فينا ينحني ويختبئ في اللص ورا اللص ويقول له اذكرني يا رب ويصرخ في صرخة الرس ويقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك نقول له يا رب يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلني إليك أقر معه معترف معترفا بإيه بألوهيتك صارخا قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كان ديماس هو هذا اللص اللي دخل الفردوس وفي ملاحظة لطيفة ان حوالين الصليب اتجمع لصوص كتيرة قيافة ده ما هو كان لص لكن متستر تحت ثياب الايه الدين باراباس كان لص لكن متستر تحت ثياب الوطنية بيلاطس كان لص لكن متستر تحت ثياب الحكم الناس كلها لصوص حتى اللي كانوا حوالين المسيح لص اليمين ولص اليسار لص يعني الكل سلب ربنا حقه كل سرق حق ربنا وهو ده معنى الخطية لكن هناك لص يتوب وهناك لص يهلك في لص يتوب فيخلص وفي لص يستمر حتى النهايه ايه يا ترى العوامل اللي بتخلي ده يتوب وده ما يتوبش تعالوا بصوا كده لشخصية ديماس واضح طبعا ان ديماس يبدو انه يعرف المسيح قبل كده ليه؟ لانه بيتكلم عن المسيح ازاي يقول على المسيح ان هذا لم يفعل شيئا طب انت عرفت منين انه ما عملش حاجة هو سمع وعرف عن لدرجة إن هذا لم يفعل شيئا ليس في محله، ليس في محله يعني إيه؟ يعني حاجة مش في مكانها الصحيح، ما هي الخطية حاجة مش في محلها، يعني الراجل ده ما عملش ولا خطية. محدش يقدر يقول كده إلا إذا كان على دراية بالمسيح وعارف حاجات عن المسيح. ده يمكن العامل الأولاني. إنه كان يعرف حاجة عن المسيح، سمع حاجة عن المسيح. العامل الثاني الألم الألم من أهم العوامل في تغيير حياة الناس وتجيبهم لحد المسيح في اللحظة حتى الأخيرة بس برضك اللص اليسار كان نفس تحت الإيه؟ الألم لكن حاجة عجيبة الألم بيخلي واحد يجدف ويخلي الآخر إيه؟ يتوب انتوا عارفين النار تحطوا فيها الشمع الشمع يحصل له ايه يسيح يدوب حطوا فيها طينة تتصلب وتنشف نفس النار تخلي حاجة تسيح وتخلي حاجة تانية تنشف اهو ده بالظبط اللي حصل الألم خلى واحد يصعد للسماء وخلى واحد تاني يهبط إلى الجحيم لأن مش بس الألم كان وسيلة إنه يرجع اللص اليمين لانه كان موجود عن اليسار لكن الهدف اللي الانسان بصله من خلال الالم اللص اليسار كان كل هدفه ان العودة الى الارض مرة تانية والتخلص من الصليب عشان يرجع لحياته مرة تانية لكن اللص اليمين ديماس ما كانش بيطلب كده ركز على حاجة تانية خالص مركزش على مجرد انه ينزل على الارض ويعيش مره تانية زي ما كان عايش قبل كده بص الحياه تانية خالص بص الحياه تانية خالص اشتاق اليها عشان كده الموقف اتغير الاتنين دخلوا في النار لكن واحد داب والتاني اتقسم هي ان الالم وحده ما يكفيش لانه من المستحيل انه يوجه افكاره ناحيه المسيح كملك ابدي وليه ملكوت دون عمل النعمه من غير ما النعمه تلمسه عشان كده العامل الثالث اللي اتفاعل مع ديماس عامل نعمه المسيح هو كان قلبه مستعد للنعمه فانفتح ليها شوفوا اللص ده كان رائع جدا حتى هو في وسط الامه ما انشغلش بنفسه لكن انشغل بمين بالمسيح وانشغل باللص التاني حاول يوقفه عن خطيته وانه يستمر في هذا الطريق اللي استجاب للنعمة صار مخلصا ولكن اللي ما قدرش يتعامل مع النعمة صار هالكا قد يكون هو لسه سامع نفس العبارة اللي ذكرها بردك لوقا يا أبتاه اغفر لهم يمكن العبارة دي خبطت فيه جدا ازاي هو بيغفر لهم بالرغم من كل اللي بيعملوه فيه فاستنبط ان في نعمة المسيح مقدرة على الغفران فابتدى قلبه ينفتح للنعمة والعمل المسيح والنعمة دي قوبلت بإيمان عظيم جدا فصدق النعمة دي وصدق عمل النعمة وكتب ديماس أروع قصة لإيمان إنسان في أصعب ظرف من الظروف كان إيمان حقيقي بالله إيمانه ده كان إيمان حقيقي بالله عشان كده تبص تلاقوه بيتكلم عن الله أنت لا تخاف الله يعني بيتكلم عن مخافة ربنا بيقول لزميله أولا أنت تخاف الله يمكن إيمانه في الأول زي إيمان ناس كتيرة كان مجرد معرفتها عن ربنا إن ربنا ده يعني عبارة عن اسم ممكن الإنسان يردده إذا كان مثلا محتاج إنه يحلف فيقول ربنا أو إنه يعني عشان يبدي علامة إعجابه بشيء فيقول الله الله الله تعرفين كلمة الله معناها إيه؟ إعجاب يعني دي حاجة أنا إيه؟ عجباني لما اعجب بحاجه اقول الله اهو في ناس كتيره منا ايمانهم بربنا عباره عن مجرد اسم بيتقال حاجه نحلف بيها حاجه نقولها لما نعجب بيها ده كل علاقتنا بربنا قد يكون اللص اليمين في الاول كده دون ان يكون له اي اثر في حياته وفي سلوكه هذا الاسم اللي بيردده زي ما احنا بنكون عباره عن اسم بنردد من غير ما بيكون اسم ربنا ده بيعمل حاجه في حياتنا وفي سلوكنا ما هو اللص وهو بيروح يسرق ما هو بينادي ربنا يقول يا رب استر ما هو بيصلي هو كان من هذا النوع يؤمن بالله ولا بأس من النطق به وهو بيسرق لكن كوني أحس بشخص الله ده شيء مختلف تماما عن مجرد ان انا يبقى عندي مجرد ايمان او اعتقاد بان ربنا موجود الاحساس بوجود الله ده شيء كبير جدا عشان كده لما ابتدى يتعامل مع النعمة ابتدى يحس بوجود المسيح جنبيه هو كان يؤمن بأن الله موجود لكن لم يدرك هذا ولم يحس بهذا الوجود إلا على الصليب عشان كده بالظبط زي الناس ما كلها بتؤمن بالجمال لكن مش كل واحد بيحس بالجمال ومش كل واحد بيحس بقوة الجمال وبفرحة الجمال ناس كتيرة بتشوف مناظر جميلة وما بتتأثرش نفس الوضع مع ربنا ناس كتيرة تعرف ربنا لكن ما بتتأثرش بفرحة وجود ربنا ولا بقوة وجود ربنا في المرة دي بقى ديماس حس بوجود الله عشان كده ما اكتر الذين لا ينكرون وجود الله ما بيقولوش ان ربنا مش موجود لكن في واقع الامر هم يفتقدون الاحساس بوجوده ويفتقدون التعامل مع الله لكن ديماس اكتسب احساس بوجود الله وتعامل مع الله في العباره اللي قالها مش بس كان ايمان بالله لكن هنلاقي ان انفتح له مجالات ايمان لحاجات كتيره جدا عن ديماس في العباره اللي قالها اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك والعباره اللي رد عليها بيها المسيح اليوم تكون معي في الفردوس على فكره كلمه الفردوس دي لاول مره تذكر في الاناجيل المسيح ينطقها كلمه الفردوس ايه معنى كلمه فردوس ده اللي نكمله يوم الخميس الجاي ان شاء الله انجيل معلمنا لقى اصحاح 23 من عدد 40 من عدد 40 فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس وكان نحو الساعه السادسه فكانت ظلمه على الارض كلها الى الساعه التاسعه وظلمت الشمس وانشق حجاب الهيكل من وسطه ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا ابتاه في يديك استودع روحي ولما قال هذا اسلم الروح فلما راى قائد المئه ما كان مجد الله قائلا بالحقيقه كان هذا الانسان بارا وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما ابصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون ذلك واذ رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجل ورجلا صالحا برا هذا لم يكن موافقا لرايهم وعملهم وهو من الرامة مدينة مدينة لليهود وكان هو أيضا ينتظر ملكوت الله هذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وأنذله ولفه بكتان ووضعه في قبر منحوت حيث لم يكن أحد وضع قط وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح وتبعنه نساء كنا اتينا معه من الجليل ونظرنا القبر وكيف وضع جسده فرجعنا وأعدد واعددنا حنوطا واطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصيه والمجد لله دائما ابديا امين كنا وقفنا عند المقارنة ما بين اللص اليسار واللص اليمين ديماس اللص وكنا ابتدينا نتكلم عن العوامل اللي خلت اللص اليمين يؤمن بالمسيح ويعترف بيه اتكلمنا عن ثلاث عوامل العامل الاولاني صدق معرفته بالسيد المسيح او سماعه عن السيد المسيح لدرجة انه بيتكلم عن المسيح ويقول واما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله يعني كان عنده معرفة عن المسيح وتاني نقطة نقطة الألم كان دافع ان هو يبتدي يعيد حساباته مرة تانية ولكن قلنا ان الألم ما كانش يكفي صحيح الألم ممكن يكون نقطة لقاء ما بين الإنسان وما بين الله لكن النقطة الثالثة هي نقطة النعمة. النعمة المهمة جدا اللي تستطيع أن تتلامس مع الإنسان فتوسع مدارك الإنسان وتفتح عينين الإنسان الروحية عشان يشوف اللي ما يتشافش. والنعمة الفرق ما بين اللص اليمين واللص اليسار الاتنين كان ليهم نعمة لانهم كانوا قريبين من المسيح لكن اللص اليمين قابل النعمة بالايمان وبالتصديق واستجاب لعمل النعمة وفتح قلبه بينما اللص اليسار ظل في عناده وظل في قساوته وفي تجديفه حتى النهايه اتكلمنا عن ايمان اللص اليمين قلنا اول نقطه في الايمان انه كان ايمان حقيقي بالله هو في الاول كان يعرف عن ربنا واسم الله بالنسبه له ده كان مجرد اسم الناس بتردده بتحلف بيه بتتكلم عنه لما يعجبها حاجه تقول الله الله كوسيله للاعجاب كان مجرد اسم ممكن حتى ينطقه وهو رايح يسرق ويقول يا رب استر او يصلي ويقول لربنا نجح الموضوع اللي انا رايح اعمله دهوت لكن ايمانه في اللحظه اللي كان فيها على الصليب ابتدى يتحول الى ايمان حقيقي باحساسه بوجود المسيح وحضور الله في حياته فعلا ما اكتر الناس اللي ما بتنكرش وجود الله لكن في ذلك الوقت او بالرغم من هذا ما بتقدرش تتعامل مع هذا الوجود تشعر بيه تتمتع بيه تفرح بيه تنال منه ياما احنا كتير صحيح كلنا مصدقين بوجود ربنا وعندنا ايمان بالله لكن مش متمتعين بحضور الله في حياتنا ووجود الله في حياتنا لكن اللص اليمين اول نقطة انه احس بوجود الله ومش بس احس بوجود الله لكن كمان تعامل مع هذا الوجود تعامل مع الله وتمتع بوجود المسيح جنبه على خشبة الصليب ما كانش ليه بس ايمان حقيقي بالله لكن ايضا صار ليه ايمان شديد جدا بان الخطيه خاطئه جدا وان الخطيه ليها دينونه ليها عقاب عشان كده بيكلم اللص الشمال ويقول له ايه اولا تخاف الله اذ انت تحت هذا الحكم بعينه اما نحن فبعدل استحققنا يعني بيؤمن ان الوضع اللي هم فيه ده عدل ده عقاب الخطيه اللي هو عاش يعملها ويقترفها طول السنين لاننا استحققنا ما ننال ما استحققناه او استحقاق ما فعلنا هو عاش سنوات طويله قبل كده في الشر والخطيه وفي الفساد والاثم والفجور لكن عمره ما شعر انه بيعمل خطيه عمره ما شعر ان ده غلط الخطيه بقت زي الميه بيشربها الاثم صار كالماء يشربه كل يوم مفيش حد فينا وهو بيشرب ميه بيحس انه بيعمل حاجه غلط دي دي الحياه ان انا اشرب الميه فهو كان عايش الخطيه دون ان يشعر بان في حاجه اسمها خطيه او ان في حاجه اسمها دينونه للخطيه ويرانا ناس كتير منا بيعيشوا ويقول لك وانا بعمل ايه انا ما بعملش حاجه انا بعمل متطلبات الحياه انا بعمل اللي كل الناس بتعمله انسان مش شاعر بثقل الخطيه او بدينونه الخطيه او بعقاب الخطيه لكن دلوقتي على الصليب ادرك اللص اليمين معنى الخطيه وان الخطيه خاطئه جدا وان الخطيه مستوجبه الدينونه بل مستوجبه الموت لما قارن شره الفظيع واعماله الدنيئه ببر المسيح العظيم اللي مصلوب جنبه على الصليب عشان كده قال له للص اليسار نحن بعدل نمال استحقاق ما فعلنا لما قارن نفسه وبعدين بص للمسيح كده وقال واما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ده ما عملش حاجة مش في موضعها الصحيح لان كل ما فعل كان في وضعه الصحيح كان مظبوط ليس في محله يعني مش في وضعه المظبوط وكأن الخطية هو ده تعريف الخطية خطأ او خطية يعني الواحد عمل حاجة مش في وضعها المظبوط مش في مكانها المظبوط خطأ فلما قارن ان كل اعماله اللي هو عملها كانت في الوضع الخاطئ او الوضع الغير صحيح بينما المسيح كل اعماله في الوضع الصحيح تشجع جدا انه يعترف الاعتراف وكان اعتراف عظيم بالذنب اعترف بخطيته انا مستوجب الحكم بالموت ما عادش يلف ويدور او يبرر او يرمي على الظروف او يرمي على الاخرين لكن قبل فعلا عدل الله او دينونة الخطية وقال انما بعدل جزيت او ان انا نلت استحقاق ما فعلت مش بس اعترف بخطيته وصدق وامن ان في دينونة للخطية وان الخطية خاطئة جدا لكن كمان كان عنده ايمان اعظم من كده برحمة ربنا يبقى كان عنده ايمان بوجود الله عشان كده تكلم عن مخافة الله عنده ايمان بالخطية وما تصنعه الخطية في الانسان لانها خاطئة جدا وعنده ايمان برحمة ربنا العظيمة وغفران الله الغير محدود لما سمع المسيح بيقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون انكسر قلبه وداب قدام العبارة دهيت بعد ما كان من شوية هو واللص التاني عمالين يعيروا المسيح زي ما بيقول انجيل معلمنا مكة ومرقص لقى ان قدام التعيرات اللي عمال يعير بيها المسيح المسيح بيطلب له الغفران وبيمنحه الغفران لما رأى لقى الرقة قدام القسوة والحب قدام البغضة والسلام قدام الحق مش بس ليه ده لكل الناس اللي كانت بتهين المسيح وبتؤذي المسيح فآمن برحمة ربنا وآمن بغفران الله وبإحسانه وبجوده فطلب هذه الرحمة ما يكفيش ان انا اؤمن بوجود ربنا ولا اؤمن بعقوبة الخطية وان الخطية خاطئة جدا بل ينبغي بالاحرى اني اؤمن برحمة ربنا وغفران ربنا اللي يغطي كل خطاياي مهما عظمت ومهما كثرت ادرك انه مهما كان شره عظيم وكتير فان غفران المسيح اعظم بكتير جدا جدا جدا من شره عشان كده المهم الانسان انك ما تقعدش باصص لنفسك ولشرك ولخطيتك ولوحشتك بص لحلاوة المسيح بدل ما تبص لنفسك بص لرحمة المسيح بص لغفران المسيح مش معنى كده انك هتتساهل في الخطية لكن لا الشيطان تملي بيحاول يضخم الصورة السيئة بتاعتنا علشان نفضل في يأس لكن انت خلي عندك رجاء رجاء ان الله يستطيع يشدك من اعماق اليأس اللي انت فيه ويطلعك ومن اعماق الوحاشة اللي انت فيها ويطلعك فعشان كده امن اللص برحمة ربنا وبغفرانه العظيم رابع حاجة امن بيها اللص امن بملكوت المسيح امن بالملكوت وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك في ملكوتك يعني انت ليك ملك وليك ملكوت بالرغم ان كان كل الظروف اللي حواليه تستدعي ان محدش يقدر يامن بملكوت المسيح لان المسيح معلق على صليب على خشبه ايمان اللص بملكوت المسيح فاق كل التوقعات وفاق كل ايمان حتى ايمان التلاميذ اللي عملوا معجزات وشافوا المسيح وعاشروه عشان كده في صلاة الجمعة العظيمة بنصلي عبارة رائعة ونقول له ما رأيت المسيح متجليا على طور طابور يعني انت لسه ما شفتش المسيح في التجلي بتاعه على جبل طابور لكن لقيته معلق على الاكراميون ومع هذا اعترفت به قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ايمانه فاق ايمان التلاميذ ده شوفوا التلاميذ تلميذي عمواس والمسيح ماشي جنبيهم يقول له يكلموه عن المسيح وهما مش عارفين ان هو المسيح ويقولوا له كنا نرجو ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل يقولوا كان عندنا رجاء ان المسيح ده هو اللي هيفدي لكن اهو مات بقاله ثلاث ايام التلاميذ اللي كان عندهم رجاء في المسيح رجائهم ده ايه راح فقدوه لما لقوا المسيح معلق بينما اللص اللي شاف المسيح في ضعف وشاف المسيح في اهانه وشاف المسيح في عار صدق ان المسيح ليه ملكوت وامن اللص الثاني كان على استعداد انه يامن بس بشرط ان المسيح يعمل ايه ينزل من على الصليب يخلص نفسه ويخلص الاخرين اللصين اللي معاه ده شرط اساسي انه يؤمن برضك توما توما قال علشان اؤمن لازم احط ايدي في جنبه واحط ايده في ايدي في اثر الايه مسامير عشان يؤمن حاطط شرط واذا الشرط ده ما اتحققش ما يؤمنش ادي ايمان التلاميذ توما ده اللي كان معاشر المسيح وصنع معجزات بامر المسيح ما قدرش يامن بالمسيح المصلوب لكن اللص ده آمن بالمسيح وهو فوق الصليب في قلب الإهانة والعار وآمن بيه بدون شر وبدون طلب وبدون أي حاجة ده الإيمان الرائع إن الإنسان يصدق من غير ما يشرط وساعات الواحد يقول أنا مش ممكن آمن إلا إذا ربنا عمل لي كذا مش هصدق إلا إذا ربنا حقق لي الموضوع الفلاني اي ايمان ده ده اللص ده فوق ايمان كل الناس لانه مش بس ما شافش معجزات وما شافش عظمه ده امن بالمستحيل ان مش ممكن يكون اللي جنبه ده اله ولا ملك ولا اي حاجه خالص لكن بالرغم من المستحيل امن اللص بملكوت المسيح هل يا ترى انكشف لعينين هذا اللص وراى ما لا يرى راى المسيح انه هيقوم من بين الاموات وان المسيح سيسود وان ملكه ملك ابدي عشان كده صرخ بالعباره دي العباره اللي صرخها دي كان مستحيل لاي عقل ولأي إنسان مهما بلغت قدرته إنه يؤمن في هذه اللحظة لكن اللص فوق كل التوقعات اللطيف في اللص اليمين إن ما قالش للمسيح اذكرني يا رب في ملكوتك ونزلني بقى من على الصليب ما طلبش الطلبة دي مش عايز يرجع للحياة مرة تانية بعكس التاني التاني كان عم كل هدفه انه ينزل من على الصليب يرجع للحياة مرة أخرى لكن ده مش عايز يعود للحياة مرة أخرى بانه ينزل من على الصليب لكن كان يتطلع الى حياه اخرى الى ملكوت اخر وطالب المسيح بانه يذكره في هذه الحياه الاخرى الحياه الابديه اللي يسودها المسيح ويملك عليها المسيح عشان كده هذا لست نال الخلاص اروع عطيه يستطيع ان ينالها الانسان احد الاباء يقول عباره لطيفه جدا هناك حياه في نظره واحده الى المصلوب في حياه والحياه دي بمجرد نظره واحده الى المصلوب نظرة واحدة تبصها إلى المصلوب تاخد الحياة الأبدية ينكشف لك حاجات كتيرة اللص ده نقل كل شيء بمجرد نظرة واحدة إلى المصلوب بالظبط زي ما كان اللي يتلدغ بموت أو بسم الحية الحياة الحارقة نظرة واحدة إلى الحية النحاسية كان ياخد حياة جديدة مش بس شفاء ياخد حياة جديدة عشان كده ابليس ده بص للمسيح واخد حياة جديدة الكتاب ما بيقولناش صحيح المسيح رد عليه وقال له اليوم تكون معي في الفردوس بعد ما سمع العبارة دي يا ترى كانت ايه مشاعره يا ترى كان بيقول ايه بيفكر في ايه هل يا ترى كان عمال يصوت من الامه ولا الموضوع اتغير بالنسبه له خالص اعتقد انه بعد ما سمع الكلمه دي من المسيح غنى المزمور 32 طوبى لمن ستر اسمه وغفرت خطيته طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب ايه خطيه اللص نال الخلاص بدون اي طقوس وبدون اي اعمال وبدون اي ممارسة اللص ما تعمدش صحيح تحتسب دمه او الدم بتاعه معمودي الدم لانه صرخ بالايمان وهو بيخر الدم ايمان بالمسيح لكن ما نزلهوش في جرن المعمودية ما صلاش وصام صحيح صلى صلاة واحدة بس كانت أول مرة يصلي فيها وآخر إيه؟ مرة والصلاة عبارة عن ثلاث أربع كلمات اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ما عملش أعمال بر ما عملش أعمال صالحة ما مارسش ممارسات روحية ويقدر يعمل ايه وايديه ورجليه متسمرين في الصليب ما كانش يمكن ان هو يقوم باي عمل من اعمال اليدين والرجلين لكن هو فعلا عمل عمل اعظم من اعمال اليدين والرجلين عمل عمل الايمان الايمان في حد ذاته ده عمل وعمل اعظم من اعمال الايدين والرجلين اتولد الولاده الثانيه في لحظه وكانت اللحظة دي هي اللحظة الأخيرة من حياته. نعم خلص في لحظة. بس مش زي ما بعض الطوائف بتقول موضوع الخلاص في لحظة. اه الخلاص قد يبدأ في لحظة. ولكن الخلاص ده يستمر طول الحياة. لكن بالنسبة للمسلمين خلص في لحظة. فعلا. الخلاص في معناه هو لقاء النفس بالمسيح وتسليم الحياة للمسيح بمعنى الخلاص ان النفس تتقابل مع المسيح وتسلم الحياة للمسيح بالنسبة لنا احنا قد يكون اللقاء مع المسيح في لحظة لكن تسليم الحياة للمسيح ده يستغرق ايه ها العمر كله العمر كله صحيح اللقاء والتسليم بالنسبة للسكم في لحظة واحدة لأن حياته انتهت موضوع الخلاص ده موضوع كبير جدا لكن هقوله في ثلاث كلمات لما يجي واحد يقول لك خلاص نلت الخلاص يعني ايه كلمة الخلاص الخلاص يشمل ثلاث حاجات التبرير التقديس التمجيد عشان نبقى فاهمين معنى خلاص المسيح اللي قدمه لنا التبرير التبرير يعني صدور حكم الايه البراءة والتبرير ده يختص بالماضي بكل الاعمال وبكل الخطايا اللي انا عملتها بالحياة القديمة فالتبرير يختص بالماضي اني لما اتعرف بالمسيح واسلم له الحياة يوم المسيح يسلمني اول صك اسمه صك التبرير تبرير يعني انا بريء من كل الحياة الايه اللي فاتت وبستلم حياة جديدة منه ادي التبرير غفران لكل المواضيع بالولادة الجديدة وده اللي بناخده بسر المعمودية تبرير بناخده بسر الايه المعمودية في المعمودية بنتولد ولادة جديدة تاني حاجة بعد التبرير قرنا تقديس والتقديس ده يختص بالحاضر بالوقت الحاضر لما بعيشه دلوقتي عشان كده في حاجة اسمها انا خلصت بالتبرير ده في الماضي وبأخلص دي عملية مستمرة فين في الحاضر مفيش حاجة اسمها انا خلصت وخلاص لا ده انا بعيش التقديس انا صحيح خدت التبرير ده كفعل ماضي لكن اللي عليا دلوقتي ان انا اعيش حياة الايه تقديس ايه حياة التقديس دي هي اني بجاهد في الوقت الحاضر ضد العودة للحياة القديمة حياة الخطية مرة تانية بجاهد علشان اثبت في الولادة الجديدة بجاهد علشان اتمتع بالولادة الجديدة ده اسمه التقديس الجهاد في الوقت الحاضر لرفض الخطية والعودة للخطية عشان افضل متمتع وثابت في الحياة الجديدة وده اللي فسر لنا سؤال بيحير ناس كتيره اذا كان المسيح خلصني طب وانا ليه بجاهد دلوقتي مش مفروض ان انا خلصت خلاص والموضوع انتهى طب ليه انا بجاهد وليه لسه في خطيه هو مش المسيح قضى على الخطيه ليه لسه في خطيه شغاله اه لازم نفهم ان الخلاص بتاعنا ليه شق ماضي اللي هو التبرير ده اللي انا فيه خلصت خلاص اتغفرت الخطايا القديمه لكن انا مطالب بالتقديس ده في الوقت الحاضر اللي بعيش بيه في حياتي ان انا اجاهد ضد الخطيه عشان اثبت في اللي اخدته قبل كده وحتى التقديس ده مش انا اللي بعمله زي ما التبرير مش انا اللي اوجدته التبرير المسيح هو اللي عمله والتقديس ايضا هو المسيح بيعمله طب ولكن انا دوري ايه بقى جهادي ده معناه ايه مش انا في الجهاد بقدس نفسي لاني ما اقدرش اقدس نفسي لكن معنى الجهاد بتاعي حاليا ان انا بطلب باستمرار من المسيح انه يستمر في عمله بانه يقدسني لاني ما بقدرش اقدس نفسي ده اللي انا بطلبه في الجهاد بتاعي تقديس المسيح ليا نصرة المسيح ليا على الخطية الشق الثالث للخلاص التمجيد ان مش بس بررني وقدسني لكن كمان يمجدني والتمجيد ده شيء يختص بالمستقبل ده اللي هيحصل في المجيء الثاني عشان كده انا خلصت وبخلص وساخلص ده اللي هيتم لي في السماء حيث لا يكون هناك خطيه ولا بكاء ولا دموع ولا حزن ولا جهاد ولا جهاد ولكن في تمجيد ان انا هكون زي المسيح ممجد زي المسيح بل ممجد في المسيح يبقى الخلاص يشمل ثلاث ابعاد التبرير وده للماضي التقديس للحاضر التمجيد للمستقبل النصف اليمين خد ثلاث حاجات دول في لحظة لأن اليوم تكون معي في الفردوس في التمجيد طبعا كل الناس تتمنى انها تبقى زي اللص اليمين تاخد التلاتة في لحظة لكن خدوا بالكم ده واحد بس اللي خد التلاتة في ايه في لحظة واحد بس ده كان استثناء ما هواش الايه القاعدة لان كان حواليه الاف اخرين ما خدوش حاجة لا خدوا تبرير ولا تقديس ولا تمجيد عشان كده بقدر ما سورة اللص اليمين صورة مشجعة جدا لينا ان في رجاء حتى اللحظة الاخيرة بقدر ما صورة اللص اليسار في منتهى التحذير لينا في منتهى التحذير لينا جدا اللص اليمين حاز على ثلاث فضائل الرئيسية في لحظة ثلاث فضائل اللي هم الايمان والرجاء والمحبه شفنا الايمان وبعدين الرجاء في ان المسيح ليه ملكوت كان يرجو ملكوت المسيح والمحبه اتضحت محبه اللص للمسيح هو ما كانش ليه حاجه يقدر يقدمها للمسيح لانه كله كان متكتف كل عضو فيه كان متسمر متربط لكن الحاجة اللي كانت حرة فيه لسانه وقلبه اداهم للمسيح ادى كل ما هو حر فيه للمسيح عشان كده بولس الرسول طلع بالآية دي لأنك إن آمنت بقلبك واعترفت بلسانك ان المسيح رب خلصت اذا امنت بالقلب يقول القلب يؤمن به والفم يعترف به القلب واللسان سلمهم له فبقى لي الايمان والرجاء المحبه اعظم ثلاث حاجات في المسيحيه امن بالمسيح بالرغم ان الظروف كلها لا تستدعي الايمان على الاطلاق طلب من ميت حياة ازاي في حد يأمن بكده ده هو كل الناس شافت المسيح على الصليب بايه بيموت في حد يطلب من واحد ميت حياة مش ممكن طلب من معدم عروه من كل شيء حتى هدومه ملكوت طلب من معدم ملكوت كيف يعطي مائة حياه وكيف يعطي معدم ملكوت لكن انكشف له وانفتح قلبه ناحية المسيح لما أحس بوجود الله وجود المسيح جنبه صلى صلاة كانت هي أول صلاة وآخر صلاة لكن ربح بيها كل شيء خد بيها كل حاجة كأنه نفذ الوصية بتاعت المسيح اللي قالها لكل الناس اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هو ما طلبش ان ينزل من على الصليب عشان يتمتع بملكوت الارض او بالحياة الارضية لكن طلب ملكوت الله وبره حتى شوف المسيح كان وعده ايه اطلبوا ملكوت الله وبره ها وهذه كلها تزاد لكم هذه دي عايدة على ايه كل الحياة الارضية تزاد لكم لكن هو طلب الملكوت حتى ولو لم يجد اي شيء من هذه الحياة الايه الارضية فضل طالب الملكوت ما احنا ساعات بنعمل نصحين على ربنا احنا حافظين الآية اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم طيب ماشي احنا يا رب هنطلب ملكوتك وبرك بس على شرط هذه كلها ايه تزاد لكم عشان نوصل لهذه كلها تزاد لنا مفيش مانع نطلب ملكوت الله وبره ونحطه اول طلبة لكن مش الهدف ملكوت الله وبره الهدف هذه كلها ايه هو طلب ملكوت الله وبره حتى وهو متأكد ان كل هذه لن تزاد له وكانت نعمة المسيح اغنى من الطلبة اللي طلبها اللص على رأي الاباء يعلقوا تعبير لطيف يقولوا اللص ده فضل لص حتى اخر لحظة بس في اخر لحظة سرق الايه الملكوت عدى كل الخطوات في لحظة واحدة سرق الملكوت احنا اللي عمالين نعافر ونجاهد ونقع ونقوم هو في لحظة واحدة كان نشل الملكوت فكان رد المسيح اليوم تكون معي في فردوسي فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس خدوا بالكم العبارة اليوم تكون معي في الفردوس ده رد على اعتراف اللص اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك هي كل كلمة قالها اللص ربنا رد عليها بكلمة كل كلمة نطقها اللص المسيح جاوب عليها بكلمة بردك اللص قال له اذكرني اذكرني يعني ايه افتكرني ودي تدل على ايه كلمة واحد بيقول للواحد اذكرني اعترف بالمسيح هنا كديان يحكم عشان كده بيقول له وانت بتحكم كديان افتكرني ادي اذكرني يا رب اعترف بالمسيح بانه رب اله سيد الكل يبقى اعترف اذكرني بان المسيح ديان يحكم في كلمة يا رب اعترف بالمسيح اله له الربوبية متى متى دي تشير الى الزمن اعترف بان المسيح صاحب الزمن وما وراء الزمن اعترف بالمسيح كصاحب للزمن والابدية في نفس الوقت متى جئت في ملكوتك اعترف بالمسيح هنا بانه ملك قادم يبقى في العبارة اللي قالها اعترف بيه كديان اعترف بيه كرب اعترف بيه كصاحب للزمن لانه متى جئت وقت ما هتيجي بمزاجك على فكرة هي متى